سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة خير خلق الله ترا من لدرب الدين لازم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في البخاري قالت عائشة رضي الله عنها في قصة حديث الإفك قالت فلما أنزل الله عز وجل براءته بعد نزول آيات براءة عائشة رضي الله عنها قال أبو بكر رضي الله عنه وأقسم ألا ينفق على مصطح بن أثاثة بعد اليوم بعدما قال لعائشة ما قال فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم بعد الذي قال لعائشة ما قال فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي فأعاد إلى مصطح النفقة وقال والله لا أنزعها منه أبدا والله لا أنزعها منه أبدا قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قال من صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صفة العفو صفة جميلة تكون في الإنسان خلق جميل محتاجين إن إحنا نتخلق بيه ربنا سبحانه وتعالى بيحب الخلق ده وربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه العفو ومن صفات الله مع خلقه سبحانه وتعالى إن هو يعفو عن خلقه والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيتخلق بخلق العفو في الحياة في طبيعة الحياة كتير بيحصل مشاكل وناس بتزعل منك وانت بتزعل من الناس ويحصل خلافات وحد يسيء إليك حد يظلمك فمحتاجين إن إحنا نتخلق بالخلق ده في بعض الأوقات علشان العلاقات تستمر وعلشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا وعلشان ننال الدرجة بتاعة العفو درجة المتقين الدرجة العالية في المسارعة في الخيرات وأحيانا بيجي الشيطان علشان يمنع عنا الصفة دي والخلق ده يقول لك ان انت لو هتسامح الناس او هتعفو عن الناس ان ده من الضعف وان انت لازم تتعامل بال... بالقوه وان انت ما تفرطش في حقك ابدا وان انت ما تعديش اي حاجه فالنبي عليه الصلاه والسلام علمنا وقال ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه يعني انت لما تعفو عن الناس وتصفح وتتجاوز ربنا سبحانه وتعالى يرفع قدر الانسان اللي بيعفو واللي بيسامح وبيتجاوز يرفع قدر الانسان ده في الدنيا ان الناس بتحب الشخص اللي بيسامح واللي بيعفو عنها ويرفع قدر الإنسان ده في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم يعني في يوم من الأيام ممكن تكون الزوجة ممكن تكون الذرية الولد يكون عدو للأب يكون عدو للزوج لأنه هو بيصرفه عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى ممكن كتير من النساء تطلب من زوجها أمور تكون هي حرام فتاخده عن طريق الطاعة لطريق المعصية فربنا سبحانه وتعالى قال إن إحنا نحذر من المسألة دي قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم طب نتعامل إزاي قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم تعامل بالعفو والصفح والمغفرة والتجاوز قال فإن الله غفور رحيم وقال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله وقال الله سبحانه وتعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى فالعفو صفة ربنا بيحبها بيرغبنا فيها علشان كده ممكن تسمع في في بعض الآثار أمور عجيبة عن عفو السلف الصحابة والتابعين والعلماء والأئمة يعني في في الأثر أن رجلا أن الحسن بن علي رضي الله عنه قال لو أن رجلا شتمني في أذني ثم اعتذر إلي في أذني الأخرى لقبلت عذره يعني ده يعني ان قد ايه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كان عندهم الخلق ده خلق العفو واحنا كنا اتكلمنا وضربنا مثال بقصه عمر رضي الله عنه لما دخل عليه عيينه بن حصن وقال هي ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فهم عمر به ان هو بيتهم عمر بالظلم فهم عمر به رضي الله عنه فقال الحر بن قيس لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالله ما جاوزها عمر حين تلاه وكان وقافا عند كتاب الله فمحتاجين ان احنا نتعلم الادب ده ان احنا نحاول نجاهد نفسنا على العفو وان احنا نسامح الناس وان احنا نغفر ونتجاوز عن الزلات والاخطاء أقبلوا يا صالحين للمكارم مسرعين وابتغوا للقلب لينا كن عن العصيان صارم
والقدوة لنا في مسألة العفو هو النبي عليه الصلاة والسلام في في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام قبل غزوة بدر حيث البخاري قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليعود سعد بن عبادة فالنبي عليه الصلاة والسلام أردف أسامة خلفه على الحمار ومر بمجلس فيه أخلاط من مسلمين مع المشركين عبدة الأوثان واليهود فكان في المجلس في وسط المشركين كان لسه في الوقت ده ما ظهرش الإسلام بتاعه عبد الله ابن أبي بن سلول وكان في وسط المسلمين سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مر طبيعة الحال النبي عليه الصلاة والسلام راكب الدبة فتراب شوية تراب جه على الناس اللي قاعدين وده أمر طبيعي يعني في في في عرف الناس ان اي دبه ماشيه ان هي بتعفر شويه تراب كده فابن سلول علشان يظهر الكره والغضب من النبي عليه الصلاه والسلام حط كده ايده على انفه يعني خمر انفه بجلبابه وقال غبرت علينا ولا تغبروا علينا وفي روايه قال لقد اذاني نتن حمارك سيدنا عبد الله بن رواحه غاضب جدا من, من, من الكلمه دي وقال والله لا حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب ريحا منك النبي عليه الصلاه والسلام وقف وبدا يسلم على القوم ويدعوهم إلى الإسلام ويقرأ عليهم القرآن فابن سلول ما عجبوش الكلام إن هو كان قبلها كان هينصب ملك على المدينة فما عجبوش الكلام كان بيحسد النبي عليه الصلاة والسلام وهو نافق بعدها بعد ظهور المسلمين بعد غزوة بدر فقال عبد الله ابن سلول للنبي عليه الصلاة والسلام أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حق يعني يقول له لا أحسن من هذا الذي تقول إن كان ما تقول حق لو كلام ده فعلا صدق قال فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه يعني كأنه بيقول له احنا مش عايزين نسمع حاجة ارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه غضب للكلام ده وقال اغشنا في مجالسنا يا رسول الله فإنا نحب ذلك قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواسبوا كان يحصل قتال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام ظل ان هو بيهدي الأمر ثم ركب دابته صلى الله عليه وسلم حتى دخل على سعد بن عبد فقال أي سعد ألم تسمع لما قال أبو حباب شوف النبي عليه الصلاة والسلام رغم أن ابن سلول لسه بيتكلم الكلام القبيح ده للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيكنيه يقول ألم تسمع لما قال أبو حباب قال يعني يريد عبد الله بن أبي بن سلول قال كذا وكذا فقال سعد يا رسول الله اعفو عنه واصفح يعني يقول له يا رسول الله معلش إيه تسامح ويعني اعفو عنه في المرة دي لأن هو كان عنده مشكلة ربنا سبحانه وتعالى أظهرك بالحق وصلت المدينة في الوقت ده كان القوم هينصبوا عبد الله بن أبي بن سلول إيه إيه ملك على المدينة فقال فلما أظهرك الله بالحق شرق بذلك ما قدرش يتحمل وحسد النبي عليه الصلاة والسلام قال أسامة رضي الله عنه فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تخيل النبي عليه الصلاة والسلام هو قائد المدينة حاكم المدينة وهو النبي عليه الصلاة والسلام ولما يسمع الكلام ده من ابن سلول وقادر النبي عليه الصلاة والسلام ان هو ينزل به العقوبة إلا ان النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معاه بالعفو وتعامل معاه بالصفح وعدى الموضوع ده وغفر لي شهر بركات ونعمة فيه نفحات ورحمة فيه تسمع كل حكمة للجنان به نسائم
ولما ناخد قدوة من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام قدوة يوسف عليه السلام سيدنا يوسف تعرض للأذى كتير جدا في حياته يعني كتير مننا كان يقول بس أنا مش قادر أصل لمنزلة العفو دي مش عارف أوصل للدرجة دي يعني أنت بتكلمني في حاجة فوق طاقتي أنا اتأذيت كتير واتظلمت كتير ومش عارف أسامح تأمل في قصة سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا يوسف آه، إخواته اتفقوا إن هما يقتلوه قال الله عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يعني احنا ب- تخيل كده مجموعة من الإخوة اتفقوا إن هم يقتلوا أخوه وبعدين يعني أكتر واحد كان رحيم في في الإخوة قال قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب بلاش نقتله بس نرميه في بئر وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين فلما ذهبوا به وأجمعوا يعني كمان اتفقوا عليه يعني مفيش في اللحظة دي ممكن يصعب عليهم شوية ممكن يقرروا إن هم يتراجعوا عن الخطة دي فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وبعدين بعدها ربنا سبحانه وتعالى يقول وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين يعني بعض المفسرين قال إن اللي باع سيدنا يوسف هما إخوته كانوا واقفين بعيد عن البئر شوية فلما ال ال السيارة وصلت عند البئر قالوا يا بشرى هذا غلام دول قالوا لا ده كان عبد عندنا وأبق وإيه شروه بثمن بخس يعني باعوه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين ويا ريت الأمر وقف على كده بعد محاولة القتل وبعدين رموه في البئر وبعدين يبيعوه عبد بعدين بعدها تلف الأيام و- ويسمع سيدنا يوسف الكلمات دي من إخوته قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يعني أنا حصل حصل لي كذا واتبعت عبد واترميت في البئر ودخلت السجن وتعرضت للفتنة كل ده في الآخر أسمع الكلام ده إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قال تعالى فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم بعد نهاية القصة دي كلها سيدنا يوسف عليه السلام يضرب لنا مثال ونموذج قدوة في العفو صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين سيدنا يوسف يقول قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يعني مش بس سيدنا يوسف هيعفو ويصفح ويتجاوز ده كأنه بيقول أنا مش هتكلم في الموضوع ده تاني أصلا مش ه... يعني مش هعيد ذكر الموضوع ولا عاتبكم فيه لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين حتى في في نهاية القصة قال قال الله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن يعني ف... يعني هو قال لا تثريب عليكم اليوم مش هذكر الموضوع تاني فلما جه يتكلم تاني عن الموضوع سيدنا يوسف عليه السلام قال وقد أحسن بي ما قالش إذ أخرجني من الجب قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم نموذج وقدوة لينا في العفو يوسف عليه السلام فيه مغفرة وعتق فيه دمعات وصدق فيه للرحمن شوق فاغتنم كل الغنائم
من الخطوات العملية اللي تساعد الإنسان إن هو يكتسب صفة العفو إن أنت تفتكر إن ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه العفو كلنا أصحاب ذنوب كلنا مقصرين فزي ما أنت تحب إن ربنا يعاملك بالعفو إن ربنا يتجاوز عنك وإن ربنا يغفر لك إن أنت تعفو عن الناس السيدة عائشة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام لو عرفت إن دي ليلة القدر أدعي أقول إيه فقال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إن أنا في الليلة دي ان انا بطلب من ربنا ان ربنا يتجاوز عني ان ربنا سبحانه وتعالى يعفو السيئات بتاعتي يمحو السيئات بتاعتي من صحيفة الاعمال فلو انا عايز ان ربنا يعاملني بالعفو ان ربنا يغفر لي وان ربنا يرحمني اتعامل مع الناس زي ما انا احب ان ربنا يتعامل معايا يعني ربنا سبحانه وتعالى لما انزل ايات في شأن الصديق رضي الله عنه قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فقال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانقع عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة خير خلق الله ترا من لدرب الدين لازم